بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين من شهر كده كنت ابتديت معاكم سلسله بعنوان مبادئ في الدفاع عن الكتاب المقدس وخدنا اول مبدا بس وقعدنا على كده الكتاب المقدس بيهاجم بعنف دلوقتي انما احنا مش خايفين عليه يعني احنا خايفين على ولادنا اللي بيتشككوا فقلنا في قواعد احنا لا يكفينا العمر كله عشان ندافع عن آية آية ومعناها وأصلها ومصداقية الكتاب ووحي الكتاب لكن ما يعنينا القواعد انتوا كخدام يبقى عندكم مبادئ في الدفاع أول مبدأ اتفقنا عليه مش هنعيده النهاردة بس أفكركم بيه إن الكنيسة هي اللي بتعلمني الإنجيل وبتسلمني الإنجيل وبتشرح لي الإنجيل فما بفهمش الإنجيل بره الكنيسة كنيسة ممثلة في أبائها في تراثها أول 500 سنة ما كانش لا في طوايف ولا في انشقاقات هنا كان في مفاهيم ثابتة والكنيسة هي اللي قننت وقالت هي دي الأصفار المقننة اللي اسمها إنجيل في الوقت اللي الهرطقة كانوا بيعملوا كتب يقولوا طب ما ده إنجيل فالكنيسة تقول لهم لا ده مش إنجيل فيبقى أول مبدأ ان انا برجع للكنيسة في كل ازمة في الانجيل اول ما مفهوم يحيرني او اعتراض يجيلي ارجع للكنيسة اسألها الكنيسة دي مش ماري مرقس لا الكنيسة دي مقصود بيها الاباء القديسين الاوائل اللي عاشوا الانجيل هضموه شرحوه وما كانش في اي اختلافات في اي شيء في فهم الكتاب تاني مبدأ ناخده النهاردة لا خطورة على الكتاب ذاته يعني ايه في بعض الناس من كتر ما تدخل على النت وتفاجأ بهجوم على كل سفر وكل آية وهجوم أحيانا يكون صليط اللسان يعني إهانات لكتاب ربنا يعني ويقولوا على سفر النشيد مش عارف ايه ويقولوا على الأنبياء بتوعنا ايه ويقولوا على أبائنا الرسل ويقولوا الكتاب مليان مغالطات و... بداية خليكم كخدام عندكم قناعة ان الإنجيل ذاته مش ممكن هيقع لأنه ربنا وعد أنه كلمة من كلامي لا تزول السماء والأرض تزول لكن كلامي لن يزول فاحنا مطمنين يعني المشكلة مش في الإنجيل المشكلة اللي بتشغلنا في الدفاع عن الإنجيل هو تثبيت إيمان أولادنا و... وتقديم الصورة الصح من أجل الكرازة عشان محدش يشكك حد لكن إن كان على الإنجيل لو كلنا مخنا وقف ومش عارفين نقول الإنجيل مش هيحصل له حاجة برضه ألفين سنة الإنجيل بيهاجم ورافع راسه كل الكتب الأخرى اتخبطت وترزعت إنما الإنجيل كل مدى بيزداد صمودا لأنه اللي كتبه مسؤول عنه ببساطة فاحنا مش قلقانين فآخر الإنجيل خالص آخر سفر الرؤية يوحنا الرأي الطيب الراجل الطيب ده بيقول على فكرة ربنا بيقول اللي يزود حرف ولا ينقص حرف يحذف اسمه من سفر الحياة يعني ايه يعني الموضوع قد كده ممسوك من السماء فما فيش خوف على الانجيل الخطورة على اللي يشك قال الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل في لوقا كمان يقول ولكن زوال السماء والأرض أيسر من أن تسقط نقطة واحدة من الناموس وده كمان كلام على العهد القديم في الوقت ده لأن لسه العهد الجديد كان ما اتكتبش في الرؤيا بيقول أشهد لكل من يسمع أقوال نبوة هذا الكتاب إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب يبقى الناس اللي بتهاجم الكتاب بعنف على فكرة هيتضربوا هيقع عليهم ضربات ده كلام ربنا وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب يبقى الكتاب يصون نفسه بداية كده فاحنا برضو ايه ما نبقاش منزعجين قوي احنا نخاف على اولادنا من الشك والبلبلة وعشان نرد عشان من اجل الكراسة ثالث مبدأ يبقى اول مبدأ الكنيسة تقدم الانجيل صح اثنين مفيش خطورة على الإنجيل ثلاثة قاعدة أخرى في الدفاع عن الكتاب المقدس عندنا مفهوم روحي مهم أن الحرف يقتل لكن الروح يحيي دي اللي قالها القديس بولس في كورنثوس الثانية لما بيقول إيه جعلنا كفاة أن نكون خدام عهد جديد لا الحرف بل الروح يعني إيه نحن كمسيحيين في قراءتنا للكتاب لا نتعامل مع حروف خلي بالكم بقى ده اختلاف جذري بيننا وبين طريقة قراية كتب أخرى ودي اللي بتخلي ناس كتيرة تستغرب مننا احنا نترجم ما عندناش مانع نفسر ما عندناش مانع نحفظ المعنى مش ما فيهوش مشكلة ليه؟ لأن الأمر لا يعنينا في حرفه لأن ما عندناش حرف مقدس ما عندناش لغة ذاتها مقدسة لا اليوناني مقدس ولا القبطي مقدس ولا العربي مقدس بالنسبة لنا إنما الكتاب مقدس فاهمين الفرق؟ فالحرف ذاته ما يشغلنيش ما يقلقنيش ومن هنا لما نلاقي الكتاب اترجم لمئات اللغات بدري جدا ده يؤكد فكرة أن الحرف ذاته مش هو التارجت مش هو الهدف إنما المعنى اللي قصده الروح القدس هو ده اللي ما فيش غبار عليه هو ده الروح الذي يحيي البشرية يعني إيه حقيقة تجسد المسيح هي أساس للبشارة في العهد الجديد الله ظهر في الجسد تلاقي مرة الكتاب قال الله ظهر مرة تاني يقول دخل إلى العالم مرة تالتة يقول صار جسدا مرة رابعة يقول ولد مر... هي كل ده الحقيقة بيقدم معنى واحد مش كده الله بقى إنسان ما سابش لاهوته إنما إيه أخذ ناسوتنا أو بشريتنا وجعلها طبيعة واحدة ليه فصار إلها متجسدا عبر عنها الكتاب بطرق كتيرة قوي لكن الحقيقة هي واحدة والحرف هنا لو وقفت عنده يقتلك يعني ايه احنا ما عندناش جمود الحرف دي تحل ازمات كتير قوي لما تلاقي الناس الحرفيين يهاجموا الكتاب هم بيهاجموه بحكم منهجهم فتقول له على فكرة انا مش بقرا الكتاب بالطريقة دي انا ما بقلقش من الحرف لانك لو قلت لي الحرف ده في العربي مش عارف ايه اقول لك طب وماله يمكن ترجمة ضعيفة شوية في الحتة دي هو بقى بالنسبة له الكلمة دي تخضه جدا بالنسبة لي ما تخضنيش ليه لأن المعنى ما تغيرش أنا بدور في المعنى مش في الحرف طبعا دي باينة حتى في منهج المسيح التعليمي عموما مثلا قضية السبت السبت صدمت الناس في المسيح ما هو الناس وقت المسيح كانوا حرفيين بطبعهم فلقوا المسيح سامح لتلاميذه يفركوا سنابل يعمل معجزات يوم سبت يقول المخلع قوم شيل سريرك فهاجوا عليه ايه اللي انت بتعمله ده عمال تكسر في السبت قال لهم انتوا مش فاهمين انا ما بكسرش السبت انا بحترمه اكتر منكم بس قولوا لي هو السبت اتعمل عشان الانسان ولا الانسان اتعمل عشان السبت شوف الروح شوف المعنى يبقى الموضوع مش انك تقعد مطرحك ما تتحركش النهارده سبت قال لهم ده حاجه حرفيه دي انما هل يحل أن فعل الخير في السبت سكتوا لأن الحرف معطلهم فحزن على غلاظة قلوبهم الحرف معطل يا أحبائي الروح أو الحقيقة مش مقيدة بالحرف فده مهم في عرض أي أو في الرد على أي مشكلة يقف عند نص ويقف عند حرف وعند كلمة يقول لك أدي دي معناها أقول له استنى استنى أقول لك المعنى المظبوط أما الصياغة ناخد وندي فيها لأنه في الآخر الموضوع مش مفيش لغة مقدسة ومفيش حرف مقدس بالعكس الحرف ممكن يضر قضية القربان مثلا خدوها اليهود الحرفيين في زمن المسيح وعدلوا ايه فسروا كلام الشريعة بطريقتهم فقالوا ايه اكرم اباك وامك من وصايا الشريعة انك تقدم قربان عن ابيك وامك ودي طريقة الإكرام قال لهم أبطلتم وصية الله بتقليدكم يعني إيه ربنا قال اكرم أبوك وأمك لغيتوها وقلتوا بس هاتوا هدية على حساب أبوك على حس أبوك وأمك تبقوا عملتوا اللي عليكم قال لهم إيه الكلام الفاضي ده لغيتوا الوصية وثبتوا تفسير حرفي لغى حقيقة الوصية طب ايه رأيكم بقى الوصية بتقول اللي ما يكرمش أبوه وأمه يموت موتا فكرهم بأصل الوصية اللي هم خدوها من شكل حرفي وصاغوها صياغة طلعت مفهوم مغلوط مثلا قضية الحلف بالمذبح فاكرين في عتابه لما قال لهم ويل لكم أيها الكتبة والفريسين ربنا يسوع استشهد بالمثل ده قال لهم انتوا بتقولوا في كلامكم اللي يحلف بالقربان يلتزم اللي يحلف بالمذبح اللي عليه القربان مش لازم يلتزم شوفوا الحرفية قال لهم بذمتكم بقى هو القربان أهم ولا المذبح اللي عليه القربان المذبح الذي يقدس القربان من حلف بالمذبح فقد حلف به وكل ما عليه إذا ربنا هنا عمال يعمل إيه عمال يكسر الطريقة الحرفية في فهم الأمور فالوحي المقدس أو كتابنا المقدس إنجيلنا لا يقرأ بطريقة حرفية لا يقرأ بطريقة حرفية لأن لو اتقرأ بطريقة حرفية يطلع مفاهيم متطرفة لكن ربنا يسوع له المجد بيكلمنا كلام روحي والروح يفحص حتى أعماق الله وقارنين الروحيات بالروحيات قضية مشابهة حصلت في تاريخ الكنيسة الأولى الناس كانت بتشتري لحمة في آسيا وفي أوروبا والجيل الأولاني أغلب اللحوم كانت تذبح على اسم الوثن جوبيتر مثلا مش عارف الإله فلان ففي بعض المسيحيين الأوائل تشككوا قالوا طب اللحمة دي اتذبحت على اسم الإله فلان أنا لو كلتها مش بقيت مشرك بالله فبعتوا البوليس يسألوا ففي كورنثوس قال لهم ايه الكلام الغريب ده هو في حاجة اسمها إله آخر هو مفيش غير إله واحد ربنا يسوع وإن أكلنا لا نزيد وإن لم نأكل لا ننقص يعني إيه بلاش الحرفيات دي أم بعتوا له تاني قالوا له على فكرة بقى في ناس فهمت كلامك على إنه يبقى ده صح وده صح يعني إيه يبقى بنعبد جوبتر ونعبد يسوع قال لهم لا بصوا بقى إن كان اللحم يعسر أخي فلن أكل لحم الله أنت مرة قلت كله ما تدقوش ومرة قلت ما تاكلوش يجي واحد بقى يمسك عليا يقول لي عندك غلطة في الإنجيل الإنجيل بتاعك بيقول بولس نفسه قال مرة كله وقال مرة ما تاكلوش أقول له أنت لو فاهم بولس بيقول إيه وفاهم الموضوع من أساسه هتلاقي الحقيقة مفيش أي تناقض هو أصل الموضوع مفيش حاجة اسمها أوثان ولا آلهة أخرى فاللحمة هي اللحمة في الآخر فما تفرقش لكن لو واحد ضميره هيتشكك أنا عشان خاطر ضميره وعشان خاطر تجنب العثرة أنا أعمل إيه؟ أنا بزيادة اللحمة خالص فهمتوا الفكرة؟ يبقى هنا الموضوع مش حرفي الموضوع روحاني في موقف ناكل موقف تاني ما ناكلش واللي حاكمنا مش نص حرفي كل لحمة أو لا تأكل لحما ما عندناش النص ده عندنا نص بيقول حب أخوك حب أخوك وشوف بقى إيه تعمل إيه عندنا نص بيقول لا يوجد إله إلا إله واحد خلاص يبقى أدي الإيه أدي الروح بتاعتنا اللي بنتحرك بيها عشان كده نقول حاجة هل ترجمة الكتاب لكل اللغات تفقد العصمة بمعنى إيه لو كانت الحرف لو الحرف هو في ذاته المقدس أو المعصوم أي ترجمة تفقد الكتاب مصداقيته لأن هو مبني على حروف ولغة معينة إنما إيماننا بأن الموضوع روحاني مش حرفي ما عندناش أدنى مشكلة أن النهاردة ترجمات الكتاب آلاف اللغات مش مئات آلاف اللغات ليه؟ لأن في الآخر الراجل اللي بيقرأ زولو في أفريقيا بيقرأ الإنجيل بيعرف حياة, حياة ربنا يسوع زيه وبيفهم تعاليم بولس الرسول زيه لكن بلغة أخرى ما فهمهاش وهو ما يفهمش لغتي بس احنا الاثنين مدعوين للسماء واضحة وبالتالي نص الآية عنده غير خالص بتاعي هو هيحفظ آية بلغته واخدين بالكم فانت هتقعد تدق على الحرف ليه دلوقتي انما المضمون معصوم ليه لان دي الحقيقة اللي الوحي اللي بيتكلم فيها ربنا وحافظ ليها برضه بنفس المغزى هل العنصر البشري في النسخ يفقد الكتاب مصداقيته هيقول لك طب ما هو النسخ مهما كانت دقته لا يخلو من ان شرطة ولا كلمة ولا حرف كان زمان نسخ مش طباعة طب وماله في الاخر ما احنا اتفقنا ان الحرف مش هو الاساس الحقيقة والوحي والمضمون والموضوع هو الاساس وبالتالي ده مش هيتهز يبقى جوهر الموضوع أهم من أسلوب صياغته والروح القدس لا يخطئ الروح القدس لا يخطئ يعني إيه؟ يعني خد الموضوع من جوهره واحد يقول لك مش عارف متى قال اتنين مجانين لما قالها مرقس قال مجنون واحد عندكم غلط يا سيدي المجانين كتير صدقني ما يمكن تكون مرة حصلت مع اتنين ومرة حصلت مع واحد مالك عامل هوسة ليه ويمكن كانوا اتنين مجانين بس اللي اتكلم مع المسيح واحد بس فواحد ركز على المجنون اللي بيتكلم والتاني قال عليهم اتنين قال دي غلطة توقع الإنجيل وتثبت إن في غلط وفي غلط إيه؟ فين الموضوع؟ فين الجوهر؟ هل المسيح أخرج شياطين ولا لا؟ نتكلم في دي هل شاف مرض ولا ما شافهاش؟ هل له سلطان ولا ملوش؟ ده جوهر الموضوع إحنا مش بنفسفس في المواضيع إحنا بنتكلم في حقيقة معلنة المسيح هو الله فهمتوا الفكرة؟ إنما اللي يدخل معايا بقى في حرفيات يبقى هو أساسا بيقرأ الكتاب قراءة مغلوطة أقول له أنت مش عارف تقرأ إحنا ما بنقراهوش كده إحنا ما بنفهمش كتابنا بالطريقة بتاعتك دي وبالتالي إحنا عمرنا ما هنتفق لأن أنت بتقراه بطريقتك إنما أنا بقراه تاني بالروح أنا باخد المضمون والمعنى وأقول له أنا كمان يا رب مجنون اشفيني أدي طريقتي أنا في القراية إنما أنا مش بعدهم كانوا اتنين ولا كانوا واحد نقطة أخرى الكتاب المقدس ليس كتاب علم ولا يخاطب علماء ولا يتكلم لغة علمية في واحد هيتشنج لما يسمع الجملة دي هيقول لي يبقى غلط هقول له غلط يا سلام هو العلم ده هو اللي ما بيغلطش هو ربنا هيخاطب علماء ولا يخاطب البشرية هو ربنا جه عشان شوية الحكماء والفهماء ده قال هم دول أكتر ناس مش هيقبلوني ده جيل البسطاء جيل العيال ده كان يقعد مع الفلاحين والصيادين إذا الكتاب المقدس هو كتاب متبسط بيخاطب البشرية في مجموعها فمش بيستخدم اللفظ العلمي ولا الدقة العلمية هل ده معناه أنه غلط؟ غلط زي إيه؟ مش غلط عارفين زي إيه؟ زي ما تكتب تمسك كتاب أدب لنجيب محفوظ مثلا أو لأي حد من الأدباء وتقول المعلومة اللي ذاكرها نجيب محفوظ في كتابه غلط يا ابني نجيب محفوظ ما بيقولش معلومات بيقول أدب اللي فاهمين الفرق بين الكلمتين أدب يعني شعر يعني نثر يعني مجاز يعني كناية يعني يعني خيال يعني الموضوع مش واقف خالص عند شوية معلومات هو مش بيكتب كتاب اناتومي ولا فسيولوجي ولا هندسة ولا جيولوجي ولا ملوش دعوة ده بيكتب أدب فبنفس الطريقة احنا بنبص للإنجيل الإنجيل مش كتاب علمي يعني ايه انا ما ينفعش اقراه كاني بقرا كتاب في الكلية لأن الإنجيل اتكتب للبشرية يقدم حقيقة الله وقضية الإنسانية والخلاص فمش بيخاطب الناس على أنهم علماء وفهماء خالص فالأسلوب اللي اتكتب بيه الكتاب ليس أسلوب علمي ودي لا تضعفه بالعكس دي تمجده ليه؟ لأنه يخاطب البسطاء لأنه كتاب العامة لأنه كتاب البشرية لو هو كتاب العلماء يبقى يتعارض مع نفسه لأن المسيح قال أنا ما جيتش للعلماء أحمدك أيها الآب لأنك أخفيتها عن الحكماء والفهماء وإيه عندنا إعلان تاني كتابي مهم أن العلم ينفخ ولكن المحبة تبني يعني إيه الحقيقة العلماء أكتر فئة معطلة عن الإيمان معطلة ليه لما بياخدوا علم كتير بيتنفخوا فبيعملوا راسهم براس ربنا بيحطوا ربنا تحت الميكروسكوب وبيقولوا له انت غلطان في اللي بتعمله وكأن ربنا هو الصغير وهم الكبار كل ده نفخة كذابة كل ده كبرياء وربنا ساكت من صبره على عياله ربنا الكبير قوي مطول باله لكن كل عالم من دول يدعي ان هو جاب الديب من ديله وعرف كل حاجة وان ربنا لو كان موجود يبقى غلطان انت من غير ربنا ما كنتش هتبقى موجود من اساسه انت اللي هتحكم عليه فهنا حاسبه لأن النهاردة في من أكبر التحديات ضد الكتاب موضوع العلم يقول لك كل اللي ماسكين إنجيل دول ناس متخلفين نشكر الله نشكر الله إن كلكم وأنا معاكم متخلفين إحنا نفتخر أنكم متخلفين ومدعوين للسماء عندناش أدنى مشكلة نبقى شوية متخلفين وندخل السماء وخلي العلماء في جهنم ينبسطوا بالعلم ما عندناش مشكلة بنفس المعنى شوفوا في بولس يقول ايه وبولس على فكرة كان مثقف وكان من أكثر كتاب الكتاب اللي عندهم علم قال الكتاب بيقول سأبيت حكمة الحكماء وأرفض فهم الفهماء أين الحكيم أين الحكيم في شعب الله أو أين الحكيم في ملكوت السماوات ملوش مكان أين الكاتب أين مباحث هذا الدهر اللي عمالين إيه يتبحثوا و- و- ويتنظروا بالعلوم والكبرياء العلمي ألم يجهل الله حكمة هذا العالم ده ربنا بص على حكمة الناس دول قال صدقوني ده جهل هم مش فاهمين حاجة هم عمالين يخبطوا في بعض وكل واحد شايف نفسه فاهم وهم مش فاهمين حاجة لأنه إذ كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة استحسن الله أن يخلص المؤمنين بجهالة الكرازة يعني إيه؟ يعني بساطة هنا جهالة يعني الكلام اللي نقوله يبدو جاهل يبدو كلام بسيط وساذج اه بس ربنا عاوز السذج لأن عددهم أكبر ولأنه هيقبلوا الكلام بسهولة تفكرني بمثل المدعوين لما المسيح بعت للبهوات كل واحد اتحجج بعذر قام قال للشغالين ايه اطلعوا لمولي من الحواري من الأزقة طبعا اللي بيقولوا لهم اتفضلوا معزومين ببلاش ما صدقوا جم جري يبقى الموضوع مش محتاج علم وحكمة بنفس المعنى المسيح صلى وقال أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض أخفيت هذه يبقى الإيمان مخفى بس مخفى مش لأن ربنا أراد إخفاؤه لأن العلماء بيخفوه بكبريائهم من عندهم وكبريائهم بيغمضوا عينيهم عن الحقيقة زي واحد مغمض عينه بيقول ما فيش شمس ويكابر بقى طب افتح عينك وانت تشوف وأعلنتها للأطفال نعم أيها الهاب هكذا صارت إذا خلي بالكم أحبائي ليس من الضروري أن يتفق الإنجيل مع العلم في كل شيء وانتوا بتدافعوا عن الكتاب أنا عارف كتير منكم دخل في مناظرات مع ناس بيقول لك العلم بيقول يبقى الكتاب غلط مثلا خلي القاعدة دي في زم- في دماغك على فكرة مش ضروري أبدا يتفقوا يعني إيه لو العلم قال حاجة والإنجيل قال حاجة تاني أنا ما عنديش مشكلة أولا الإنجيل مش كتاب علم فما هواش متخصص اللي بيقولوا الإنجيل صح صح مهما حصل لكن هفهمه بطريقة الإنجيل مش بطريقة العلم ثانيا العلم كل يوم بيتغير يعني لما نرجع كام مئة سنة ورا لو مشيت في الشارع وقلت الأرض كروية يعتبروك مجنون وت- وتروح مستشفى النهاردة لو قلت على فكرة الأرض مش كروية يعتبروك مجنون وياخدوك مستشفى طب الله مش العلم زمان بيقول الأرض كروية وم- مس- ساوية كده وبعدين دلوقتي بيقول كروية هو نفسه كان بيقول دي وبيحلف وبيقطع دراعه يعني ايه م- مفيش غير كده ودلوقتي بيقول عكس اللي كان بيقوله طب انهي علم اللي ه- ه- هخليه يقيم لي الانجيل علم اول امبارح ولا علم بعد بكره انهي علم اللي هحطه يقيس لي الانجيل بتاعي وهو كتاب كل العصور يبقى ما ينفعش حاجه متغيره ت- ت- تبقى هي اللي بتقيس حاجه ثابته معلنه حقيقيه العلم كمان يميل للتأله يعني إيه؟ العلم ينافس الله في الوجود العلم الكاذب اللي طالع اليومين دول بيحاول يطلع ان مفيش ربنا يبقى اللي بيحركه شيطان طبعا وما تستغربوش لما اقول كده في علوم بيحركها شياطين وبتطلع غلط بعد شويه في علوم غير انسانيه يعني العلم اللي طلعوا بيه القنابل مثلا هي العلوم دي ايه قيمتها الا تدمير البشريه طب ما دي اختراعات وعلم اه بس في الاخر ايه بشويه زراير ممكن يخلصوا على البشر وهو ده بقى اللي ربنا قصده لما ادى الانسان عقل اذا العلم بيتاله قال الجاهل في قلبه ليس اله العلم النهارده في حاجات كتيره في العالم اسمها Church of Science يعني كنيسه العلم يعبدون العلم عباده طب احنا ملناش في العلم خلينا كده زي الايه جهله احسن برضو قاعدة تاني مهم نفهمها أن الروح القدس يستخدم كل كاتب بالظروف والثقافة المناسبة لتسجيل الوحي بأسلوبه بدون خطأ يعني إيه؟ زمن كتابة موسى له طريقة في الكتابة الروح القدس استخدم زمن كتابة مثلا أشعية بعد موسى ب 700 سنة مثلا له طريقة في الكتابة زمن كتابة الآباء الرسل متى ومرقس ولو أو يوحنا إذا الإنجيل ما بينزلش حاجة نزول كده لا بيتعامل مع الشخصيات أنبياء ورسل ويديلهم الرسالة ويصونهم من الخطأ في تسجيل الحقيقة لكن الكلام بأسلوبهم وثقافتهم وتشبيهات عصرهم عشان كده تلاحظوا ان احنا دلوقتي بعض التشبيهات صعبة علينا ليه؟ لان احنا مثلا ما عدناش عايشين في الفلاحين فتلاقي كتير قوي من تشبيهات الكتاب عن الفلاحين يقول لك كخيمة في مقفأة مش كلام مش فاهمينه أو يقول لك مش عارف كرفشة ماسك الرفشة في يده وينقي بيضره تتكلم مع شباب بقى البهوات بتوع الجامعات الإنجليزية رفشة إيه وبيضر إيه وتنور إيه ومش فاهم حاجة خالص لأن هو عمره ما عاش في قرية ولا شاف الفلاح اللي بي اللي بي بيدر القمح ولا المخزن بتاع القمح اللي اسمه البيضر ولا التنور الفرن البلدي اللي يحفره في الأرض ويحطوا بقية الزرع ويولعوا الحاجات دي ما شافوهاش هل معنى كده الكتاب غلط؟ لا الكتاب لما اتكتب بيخاطب الجيل طب أنا لما أفهمه النهاردة هفهم المعنى ما عنديش مشكلة وهفهم قد إيه التبسيط اللي المسيح كان بيبسط بيه الحقيقة لكن هل التشبيهات دي أخلت بمضمون ملكوت السماوات؟ لا خالص دي وضحت لي الملكوت مرة يشبه شبكة مطروحة في بحر مرة يشبه بذرة في الأرض تطلع شجرة مرة كنز مخفي في حقل طب وماله كل ده بسط لي الم... بس المضمون الأساسي إيه بتاعي ملكوت السماوات مع هذا ليس هناك تعارض بين قصص ومعاني الكتاب والعلم البسيط والمنطق الإنسان ده مش معناه يا جماعة أن اللي بيقولوا الكتاب غير منطقي وغير بديهي لا الحقيقة الكتاب بيقول كلام منطقي وبديهي دائما قد يكون ده تعبير أغسطينوس فوق العقل لكن عمره ما كان ضد العقل تاني الحتة دي أغسطينوس بقى الفيلسوف وده كان علماني وكان ضد الإنجيل في الأول قال الإنجيل ممكن تلاقي فيه حاجات فوق العقل فوق العقل يعني إيه؟ يعني أعلى من تصورك أعلى من إدراكك لأنه بيتكلم عن ربنا لكن عمرك ما هتلاقي حاجة ضد المنطق يعني تقول الكلام عكس بعضه لا مش هتلاقي دي مفيش كلام مش منطقي بس في كلام مش قادر أتخيله طبعا السما حد فيكم بيقدر يتخيلها ما هي فوق العقل طبيعة الله ذاته له المجد فوق العقل الأسرار التناول والجسد الدم فوق العقل لكن مش ضد العقل مش ضد العقل ليه لأنه ماله مفيش حاجة تتعارض مع المنطق أغلب مواضيع الكتاب المقدس ليست محل دراسة علمية ولا تناقش في المعمل عارفين العلم المادة بتاعته له قوانين علمية يتقاس بيها مرة واحد ملحد بيباري واحد مسيحي في جامعة أمريكاني ضخمة والاتنين فلاسفة كبار وقريب فقال له مش عارف هات لي ربنا تحت الميكروسكوب وأنا أصدق قال له طب ايه رأيك هات لي الحب تحت الميكروسكوب وانا اصدق قال له انت بتحب قال له بحب قال له هاتهولي تحت الميكروسكوب فاهمين القضية انت مين قال لك ان ربنا يتقري كخلية من الخلايا او كشوية كيمياء ولا فيزياء يعني ايه ميكروسكوب هو عاوز دليل قال له طب والحب تعرف تجيبه تحت الميكروسكوب طب ما الله محبه إذا إحنا نفسنا عايشين معاني العلم ما يعرفش يتكلم فيها هل في علم يقدر يوصف بأوصاف علمية محددة يعني إيه الحب الأدب ممكن بس الأدب مش علم واضحة لكن مش موضوع العلم إطلاقا موضوع الحب أو الأمانة أو الإخلاص أو الوفاء هي دي مواضيع علمية طب أنا الكتاب بتاعي بيكلمني عن الله عن الحب عن الخير عن الأبدية دي مش مواضيع علمية عشان العلم يتحشر ويحط دماغه فيها ويقعد يقول لي غلط وصح هو أساسا الموضوع مش موضوعك خالص النمرة غلط انت ليه تروح للعلم تسأله في قضايا لا دخل له بها آخر نقطة جوهر الكتاب المقدس الإعلان عن الله محب البشر ومشيئته وتدبيره لخلاص الكل يعني إيه دايما نبص على الإنجيل نظرة كلية أكثر منها تفصيلية الإنجيل يعلن الخلاص بالله يعلن أن الله موجود محب للبشر أتى وخلصنا الإنجيل كله بيتقال على كده بدليل حسب إيماننا إن في ناس كتيرة ما بتقراش خالص في كل العالم ما بيعرفوش يقروا هيدخلوا السم فلو كان الإنجيل لازم يتذاكر مذاكرة علمية يبقى السما فضيت لن ينجح أحد لكن تلات ارباع اللي في السماء ما مسكوش انجيل يقروه اوعى تاخدوها تدريب وبعدين تبقى عارف ما بتصدقوا لكن هم ما بيعرفوش يقروا بس هيدخلوا السماء لان مضمون الكتاب مصدقينه وعايشين ما كانش في اناجيل في البيوت من 200 سنه كانت الكنيسه هي اللي فيها الانجيل والانجيل كان موجود في القداس والعشيه وبس والشعب كان اكثر تقوى لأنه بياخد الإنجيل زي ما الكنيسة بتقوله له إذا الموضوع مش مذاكرة المواضيع والأصفار لو واحد مش عارف شمشون هيدخل السماء ولا لا يدخل ونص ما حصلش حاجة شمشون ده جزء من رحلة طويلة لكن المسيح هو الأصل هو الهدف هو المخلص هي القصة كلها بتقدم للمسيح وبتركز على المسيح وخلاص فلو فهمتوا الموضوع بالطريقة دي هتلاقي أن كل الهجوم على الكتاب هو هجوم مفتعل يتزعمه الشيطان عشان يشكك الناس إنما تاني بفكركم أن مفيش خطورة على الكتاب كتاب حافظ نفسه وصاين نفسه لكن الخطورة على عيالنا اللي لما بيلاقوش رد بيفتكروا ان احنا ما عندناش رد فبيتشككوا لإلهنا كل مجد وكرم